الجايه بين مباراه مصر والجزائر والاحداث اللي احنا سمعنا عنها سمعنا ان في احداث قتل وسمعنا ان في عمليات تخريب وسمعنا وسمعنا وسمعنا كلام كتير جدا الكل مستأمن اللي بيحصل احنا دورنا اللي احنا بنعمله مشاهدينا الكرام هنا من خلال قناه الرحمه ومن خلال الفتره المفتوحه اللي خصصناها لهذا الموضوع المهم ان احنا بنركز على شيء مهم جدا الا وهو مساله التعصب احنا بنتعصب علشان ايه احنا بنتعصب علشان مباراه كره قدم مباراه كره القدم بيبقى فيها خاسر وفيها فائز طب الفائز بنقول له الف مبروك الخاسر بنقول له هتتعوض لك وبالتوفيق في مباراه قادمه اما ما يصل الامر مشاهدينا الكرام للاحداث اللي احنا سمعناها وكل القنوات الرياضيه بتتكلم عنها وكل الجرائد سواء هنا ولا في الدول العربيه ولا في الصحف الجزائريه الكل بيتكلم الموضوع ما هواش لا يخفى على احد احنا دورنا هنا في قناه الرحمه مشاهدينا الكرام من اجل مساله التعصب ومن اجل ان احنا نبذل خلاف بين الشعبين العريقين شعب مصر وشعب الجزائر نزلنا في الشارع وبنسمع كلام الناس وبنسمع تعليقاتهم هم بيقولوا ايه ما بين مؤيد وبين المعارض هنسمع مشاهدينا الكرام في ناس بتقول احنا برضو افضل من ناس كتير جدا احنا دورنا كمصر مصر كلمة غالية جدا مشاهدينا الكرام مش مجرد كلمة بس احنا مهما فعلوه معنا من خلال شعب الجزائر من خلال جماهير الجزائر الناس كلها جماهير مصر بتقول احنا برضو مهما كل اللي انتوا عملتوه معاكم مهما اللي انتوا عملتوه معانا كلكم احنا برضو مع ذلك انتوا احبابنا وانتوا فوق راسنا وبرضه مهما عملتوا انتوا فوق راسنا لان اللي بيننا وبينكم لا تفرقوا مباراه كره قدم مشاهدينا الكرام تعالوا مع بعض كده نشوف ردع للناس وراي الشارع المصري تجاه ما حدث بين مصر والجزائر تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف الناس هتقول ايه في الشارع المصري
انا رايي ان دي فتنه فتنه لتوقيع العرب في بعضيهم نتابع الفتنه دي بقى ونشوفها اساسها ايه
اقل رتبه واقفه هنا نقيب لحمايه الناس وحمايه السفاره
يعني مأساة احنا لو كنا بنحارب ما كناش هنشوف المأساة ديت الصراحة يعني.
انا عاوز اقول للشعب المصري انه ما يزعلش من اللي حصل واللي حصل ده طبعا شيء مش طبيعي بالنسبة للشعب الجزائري
طبعا آه، يعني احداث مؤسفه آه، اللي حصل من الاشقاء يعني لا- ما زلنا برضو بنقول اشقاء لان احنا احنا الكبار واحنا ال... يعني احداث مؤسفه يعني ما يصحش عيب يعني رعاياهم هنا احنا شوف حضرتك يعني احنا محافظين عليهم والامن محافظ عليهم توجيهات السيد الرئيس برضو بالحفاظ عليهم مش اي شعره منهم شعب جمهورية مصر العربية ده شعب مسالم وناس لا مؤاخذة غلابة المصريين ايه ذنبهم في الخارج ان هم يتبهدلوا
ما ينفعش ان اولاد العمومه او شعب عربي نشمت فيه دول العالم كله احنا عرب يا جماعه لازم الوحده والترابط ما ينفعش التعصب الاعمى ده بيجيبنا لورا عمره ما بيقدمنا لقدام
اهلا بكم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونرحب مباشره بضيفنا الغالي واللي مشرفنا في قناه الرحمه وفي هذه الحلقه الخاصه باذن الله تبارك وتعالى ونسال الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول اللهم امين معنا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الاسبوع اهلا استاذ مصطفى اهلا وسهلا هندخل مباشرة الأستاذ مصطفى مع حضرتك في الموضوع مباشرة ال- الأحداث اللي احنا شفناها وسمعنا عنها لا تخفى على أحد الآن أنا عايز حضرتك من البداية كده توضح لنا التضحيات التي كانت بين مصر والجزائر في البداية لا يعني من البداية هناك تاريخ طويل يربطنا نعم.
نحن والأشقاء الجزائريين هذا التاريخ آه، ربما بدت ملامحه واضحة منذ إعلان تأسيس جبهة التحرير الوطني الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 تمام.
هنا في القاهرة كان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعتبر أن الجزائر هي جزء من هذا الكيان العربي وأن من حق الجزائر على مصر أن تساند حركتها التحررية في مواجهة المستعمر الفرنسي في هذا الوقت فبالفعل قامت مصر وأنا أتصور من يقرأ مذكرات فتحي الديب الذي كان مسؤولا عن الشؤون العربية في هذا الوقت عن الجزائر وعما قدمته مصر يدرك تماما حقيقة الدور المصري والدور المصري لم يكن يبغي من وراءه عبد الناصر أي يعني شوب معين ولا أي أو زعامة غيره، ولا غير ذلك.
ولكنه كان يدرك حقيقة أن مصر هي قيادة هذه الأمة وأنها جزء من الكيان القومي وأن الأمن القومي مترابط وأن الاستعمار المتواجد في المنطقة العربية أنا له أن يرحل فكانت المساندة ليس فقط للجزائر ولكن لدول الخليج لليمن لغير من البلدان العربية العديدة الحقيقة أن الجزائر ردت الجميل نعم في 67 جاء هنا بعد بعد نكسة 67 الرئيس هواري بن مدين وقال لعبد الناصر س- لدي شيك مفتوح سأقدمه للروس لأنهي صفقة الأسلحة التي تعثرت المفاوضات بشأنها في هذا الوقت وفي حرب 73 كان هنا يقاتل معنا أكثر من 3000 جندي وضابط آه، جزائري وقدمت الجزائر تضحيات كثيرة في هذه المعركة يعني قدمت لنا في 56 و67 و73 طبعا تمام أحد أسباب العدوان الثلاثي على مصر سبب رئيسي كما قال موليه رئيس الوزراء الفرنسي في هذا الوقت هو موقف مصر من الثورة الجزائرية إذا مصر كانت تعي رسالتها وكانت تعي أن تحرر الجزائر فيه إضافة للأمن القومي والكيان القومي وفيه إضافة للثورة المصرية ومن هنا بدأت العلاقة القوية على وجه التحديد بين الزعيم آه، الوطني الجزائري أحمد بن بلة وبين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وامتدت أيضا إلى هواري بومدين وكل القادة التحرير الحقيقة أنه في ثلاثة أجيال آه، عاشوا هذه الحقبة وما بعدها الجيل الأول هو الذي وعى بدور مصر ودور جمال عبد الناصر وشارك في الاستقلال من 54 إلى 62 تمام.
الجيل الثاني هو الجيل الذي أيضا أدرك حقيقة دور مصر وظل ظلت مصر متواجدة مع الجزائر في محافل كثيرة جدا حتى عام 73 الجيل الثالث هو الجيل الذي لم يرى مصر و... وكان مجرد سماع وليس أكثر من ذلك لكن الحقيقة ربما نقول أن مصر لم تكن متواجدة بالشكل ال- الأولي دخلنا طبعا في 77 ومبادرة الصلح مع إسرائيل وغيره وغيره وغيره وحدث شرخ في هذه الفترة ما بين مصر والعديد من البلدان العربية هذا الجيل الذي نما وترعرع ترعرع على ثقافة مختلفة ليست آه، الثقافة القومية وليست التحررية التي تعي دور مصر وتعي آه، أيضا دور الجزائر في آه، هذا الوقت على وجه التحديد فالحقيقة تقطعت الأوصال يعني يعني لا زيارات متبادلة ولا لم لم تكن المسائل و- وربما القواسم المشتركة حتى تراجعت نعم.
كثيرا طبعا دخلت كرة القدم في ظل غياب المشروع القومي زمان كان بيجمعنا مشروع قومي في مواجهة عدو مشترك كرة القدم للأسف يعني فرقتنا إذا كانت الدماء وحدتنا فكرة القدم فرقتنا نعم.
وحدثت أكثر من مشكلة صحيح صحيح بين مصر والجزائر أبرزها لسنة 89 وغيرها وبدأنا نجني ثمار هذه الفرقة.
المباريات بشكل سلبي على علاقات البلدين ولكن الحقيقة ما حدث مؤخرا بسبب كرة القدم بسبب كرة القدم تمام.
ولكن حقيقة ما حدث مؤخرا أحدث شرخا كبيرا لماذا؟ أولا القضية بدأت بحرب إعلامية للأسف بدأت بجريدة شروق وتم الرد عليها بشكل آه، فج جدا هنا في بعض القنوات تمام.
وبدأنا نرى حربا مكشوفة للأسف حرب لم تركز على مباريات كرة القدم أو تركز على تشجيع فريق أو أنها في مباراة مواجهة كرة فريق.
قدم نعم يعني مباراة كرة لكنها خرجت للأسف صحف جزائرية نعتت المصريين بأنهم يهود وقالت أوصافا لا يمكن إنسان يذكرها وص... و... و... وقنوات تلفزيونية مصرية سبت الشعب الجزائري في أعز ما يملك هنا تولدت الأزمة الحقيقية قدم. يبقى الإعلام هو آه، طبعا أنا المشكلة.
أسميته تمام.
إعلام الفتنة إعلام الفتنة نعم.
اللي أوصلنا إلى هذه الدرجة بينما نحن أمامنا قضايا كبيرة جدا ومشاكل خطيرة جدا الحقيقة لما جم هنا حدث تصرف فردي أطلقت آه، أو أحد الأفراد أمسك بطوبة وضربها وبعدين لما راحوا أظن الأوتيل حصل برضه نفس الحكاية وحدثت هزيمة الفريق الجزائري في فيها- مصر.
في مصر تمام حتى يمكن لو لو لو لو تابعت الخطاب الاعلامي في هذا الوقت مصر تهزم الجزائر كان ممكن اقول المنتخب المصري يهزم المنتخب الجزائري مثلا يفوز.
يعني يعني او يفوز او حاجه بالشكل ده لكن و- وضح ان الخطاب الاعلامي الحقيقه حولناها هنا إلى معركة.
أو هناك حولها الى معركه حربيه ذهبنا الى السودان
وحضرتك كنت موجود هناك و و الوفد وكانت البرلماني.
الحرب قد اشتعلت إلى درجة غير معقولة مثلا على سبيل المثال هناك عشر طائرات جزائرية جاءت من الجزائر وأخذت الجمهور من هنا وكان بإمكان مصر وفق اتفاقات دولية أن تمنع يعني ممكن تاخدهم توديهم الجزائر والطائرات الجزائرية ومع ذلك سمحت بأن جاءت طائرات جزائرية وخدت الجمهور من هنا وراح هناك منذ البداية غابت مصر عن الساحة السودانية مم.
منذ يوم الأحد لم تكن هناك أعلام مصرية ولا تخطيط ولا صحيح.
حاجة. بينما كانت الجزائر قد أعدت العدة كاملة مم.
مليون علم جزائري آه، جيش وامور كتير جدا هناك وبدانا عندما نزلنا الخرطوم بدانا نشعر بلغه تنبئ بمشكله كبيره جدا سوف تجري في الاستاد الرياضي مم.
وقيل لنا أنه تم شراء أسلحة من خناجر وسيوف وغيره وغيره كلام كثير تناطر عنه. بمجرد ما دخلنا الاستاد الرياضي سمعنا هتافات ورأيت أنا بنفسي يفط وأشياء الحقيقة لم أكن أتصورها مم.
كمية من الألفاظ والشتائم الموجهة ضد مصر تخرج حتى عن القيم الأخلاقية أنا شخصيا قاعد بديت دهشتي لأنه أنا في النهاية م- ماليش اهتمام بالكورة لكن لي اهتمام ب- ب- بهذه الأمة كوطن.
ب... والجزائر جزء عزيز من هذه الأمة شأنها شأن أي بلد عربي آخر والحقيقة ما أزعجني بشدة هو هذه اللغة التي راحت وكأنها تريد أن تسلخ مم.
مصر من أمتها العربية أو تسلخ الجزائر من أمتها إلى هذه العربية الدرجة؟
نعم شعرنا آه، من ي- يريد عودة إلى الفرعونية و- وهناك من يريد عودة إلى الأمازيغية وهكذا الحال بدأنا نرى وجوها غير تلك الوجوه التي تعودنا عليها ولغة غير تلك اللغة التي تعودنا عليها وأصبح هناك جنرالات في الإعلام وفي الصحافة يقودون الحرب في مواجهة الجميع في هذا الوقت بمجرد ما بدأنا شفنا لغة لا يمكن أن تكون لغة لعلاقة بين شعوب مم.
خرجنا بعد ما خرجنا و- وانتصر الفريق الجزائري آه، تصورنا أنه الموضوع انتهى نعم ولكن فوجئنا الحقيقة بمجرد ما نزلنا أن هناك مجموعات تمسك بالعصي والخناجر في كل مكان في الطريق من الاستاد الرياضي في ام درمان الى المطار انا شخصيا راكب لمجرد انهم شافوا آه، شاب صغير يرتدي فانيلا حمراء آه، كانت سيارتنا يعني ضمن قول من السيارات أوقفوا السيارة وبدأوا شتائم وضرب بالأحجار وألفاظ ما كنتش صورها وبصق على ال- السيارة وربما لولا أنه الطريق فتح نجونا من الموت بعجوبة الحقيقة مشينا وز- وبعدين سافرنا و- واحنا في الطيارة قيل لنا أن أحداثا قد وقعت وأنه في اتصالات بتجري بالفضائيات من هناك وغير ذلك الحقيقة هذا المشهد هزني نفسيا أنا نعم.
شخصيا بما رأيت لا تستحق مصر هذا التطاول بأي حال من الأحوال ولا أيضا يعني ولا أيضا أنا مع لغة الرد مم.
الغير موضوعية مطلوب الرد ومطلوب أن تكون ولكن بحكمة.
أن يكون هناك ثأر لكرامة كرامة الذين المصريين.
أهدرت كرامتهم نعم، نعم.
نعم أسيء لمصر بطريقة مذهلة و وشديدة الاستفزاز أنا بسأل فين الجامعة العربية فين الأطراف العربية التي كان يجب أن تتحرك وأن توقف هذا الطوفان الذي بدأ يؤتي ثماره هل تتصور يا أخي العزيز أن إسرائيل طالبت الجانبين بالتهدئة والحوار إسرائيل تطلب ويكتب في صحافتها أن احنا بنطالب الجزائر ومصر بالتهدئة وبالحوار وهي التي كانت قبل ذلك تعد لهذه الشماتة الكبرى وتقول أن مصر والجزائر على أبواب حرب حرب عالمية ثالثة صحيح. وروجت لهذا وقس على ذلك مم.
بشكل كبير جدا الحقيقة هذا المشهد وهذا المنظر يؤلم مم.
ويجرح النفس ويشعر كل مصري الآن بجرح شديد جدا نتيجة ما حدث
برضه هرجع استاذ مصطفى لمساله حضرتك بتقول البدايه كانت من خلال صحيفه الشروق الجزائريه ومن خلال الاعلام آه، الرياضي عندنا اللي بقت المشكله هم اللي حركوا هذه المشكله وحركوا الحاجات اللي كانت ساكنه آه، جوه آه، المشاعر ولكن برضه انا عايز اركز برضه استاذ مصطفى على نقطه مهمه جدا الشعب الجزائري مش كله وحش الجمهور الجزائري اللي كان موجود في السودان انا اعتقد ان هو ده ما هماش ده بيعبر عن الشعب الجزائري كله بالتاكيد اه ده عشان برضه نبقى بالتأكيد.
واضحين شوف في هذا الذي الموضوع يصدر احكام على الشعوب باكملها يعني يبقى غير موضوعي لكن انا اريد ان اتوقف على امام بعض حقائق نعم
اولا الذين جيء بهم الحقيقه لا اتصور ان هذا هو الجمهور الجزائري احنا تمام.
تمام. شفنا ناس بخناجر وقلع هدومها وبتعمل مشاكل للصبح دي نمره واحد الحاجه ال- الثانيه هذه الحرب التي تشن على المصريين في عواصم كثيره في باريس انا حدثني الدكتور محمود رفعت استاذ القانون الدولي نعم.
قال لي واحنا موجودين في شانزليزيه انا واثنين تانيين على مقهى لمجرد انهم عرفوا ان احنا مصريين جه عدد من الجزائريين وراحوا شالوا الترابيزه وكبوا علينا الشاي وعملوا كذا وعملوا كذا مم.
وقس على ذلك كثيرا نعم.
ناهيك عن الحوادث لماذا العنف التي جرت.
اصبحنا فيما نحن فيه؟
اولا كما قلت لك آه، فرقت بين الأي- بيننا الايام وفرقت بيننا السياسه وتقطعت الاوصال بيننا كامه عربيه واحده في فتره الحقبه الناصريه على وجه التحديد وما بعد حتى اكتوبر 73 كان مشروع قومي كبير يجمعنا تحرير فلسطين تحرير الاقصى تحرير القدس نعم.
هذا غاب فأصبحنا أمام معارك دنكشوتية وأصبحنا نختلق الأزمات ويؤسفني القول أن هناك محاولة لتصدير هذه الأزمات ولو على شكل كرة قدم في الجزائر يعني نقدر امه تصديرها.
تمزق روابطها من اجل لعبه بالتأكيد للأسف.
لعبة ندفع نحن ثمنها لأنه في النهاية ويمكن الحقيقة يعني خطاب الرئيس مبارك النهاردة مم.
كان واضح نعم
كان واضح في الرد على من يحاولون تصوير وكأن مصر قد انسلخت عن عروبتها أو إن إحنا ما عادش لينا دعوة ما فيش حاجة اسمها قومية عربية لا في حاجة اسمها قومية عربية القضية أن الخطأ في الممارسة وليس في القومية العربية النهاردة الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي قواسم مشتركة نعم.
ويتوحد مم.
نحن لماذا لا نتوحد نحن بس- لماذا نتوحد هنجيب على هذا التساؤل الاستاذ مصطفى ولكن يعني في سيل كبير جدا من التليفونات وبالخصوص آه، من شعب الجزائر ولكن قبل ما ناخد اي اتصال مشاهدينا الكرام انا احب اركز بس على نقطه مهمه ان احنا بنقول والاستاذ مصطفى بيركز وهو كان شاهد عيان في آه، الخرطوم ومشاهدته لمباراه كره القدم ان انا عايز اقول برضو ان الجمهور الجزائري الذي كان متواجد في الخرطوم بن- احنا متاكدين ان هو مش بيعبر ب- ب- بشيء كبير جدا وبصوره كبيره جدا عن شعب الجزائر احنا كنا موجودين في الجزائر في زياره مع فضيله الشيخ محمد حسان ولقينا الحب ولقينا الاحترام ولقينا الود ولقينا كل المشاعر الجميله تجاه المصريين ولكن انا قبل ما اخد اي اتصال لازم اوجه كلمه شكر وتقدير كلمه شكر وتقدير بنوجهها الاثنين من الجزائر مين الاثنين من الجزائر دول اول واحد عباس مدني اللي هو زعيم الجبهه الاسلاميه للانقاذ في الجزائر عباس مدني زعيم الجبهه الاسلاميه للانقاذ في الجزائر واللي بيدعو للمصالحه ونبذ الفتنه وبيقول متى كان المصري ضد الجزائري اخيه ومتى كانت الجزائر ضد مصر فلن- فلن يكون ذلك ابدا احنا بنقول له شكرا جزيلا وربنا يعينك على آه، ما تقوله الرساله الثانيه بنوجهها كلمه شكر والتقدير لفضيله الشيخ يوسف علال يوسف علال اللي هو خطيب مسجد الأمير عبد القادر أكبر مساجد الجزائر الواقع في قلب مدينة قسطنطينة الشيخ يوسف علال قال, قال في خطبته أمس في خطبة الجمعة أمس كلنا إخوة كان عنوان الخطبة في أكبر مساجد الجزائر عنوان الخطبة كلنا أخوة طالب بنبذ روح التعصب وضرورة التذكر دائما أننا أخوة سواء في مصر أو الجزائر والأمر لا يعدو كونه مباراة كرة قدم لابد فيها من فائز وخاسر وأن الشعب الجزائري يقدر مصر حكومة وشعبا دول لازم نقول إن احنا بنوجه لهم كلمة شكر والتقدير وناخد أول اتصال معنا السلام عليكم
السلام عليكم أهلا وسهلا
السلام عليكم أه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
آه شكرا
وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون الله يكرمك التلفزيون بس بعد إذنك ايها المنسق الكريم نعم وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون أرجوك ايها المنسق الكريم سلام الله عليكم منا اليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سلام الله عليكم منا اليكم انت والاخ الكريم مصطفى بكري الذي نكن له كل الاحترام في الجزائر ولقناه الرحمه ربنا يكرمك سيدي سيدي نعم
إن أخاك الحق إن أخاك أخاك الحق من يسعى معك من يسعى معك م.
ويضر نفسه لينفعك وإذا صرف الزمان صدعك مم.
شتت فيك شمله ليجمعك
جميل هذه رسالتنا لاخواننا المصريين نعم
سيدي اذا اردنا ان نحل اي مشكله علينا ان نحلها من الجذور ولا يخالني اننا سنختلف المشكله الذي آه، حز في نفسنا هو ان فريقنا الوطني والذي هو سفير البلد ويعد كموكب رسمي تعرض للاهانه فيه من اخواننا المصريين والحكمة تقول علينا أن نجد الفتنة في أول ظهير لها
تمام تمام لكن للأسف الشديد سفهت أحلامنا وقيل, وقيل أن الجزائريين ضربوا وكسروا وتعمدوا وعملوا سيناريو يا أخي بالله عليك هل هذا منطق الحكماء؟ سيدي من يت- من يخاطبك الآن من وزارة التربية نعم
ولا أريد أن يكون قيد أنملة بيننا وبيننا إخوتنا المصريين
ربنا يكرمك يا استاذ توفيق شكرا جزيلا الأس- استاذ محسن من الجزائر السلام عليكم لا لا من مصر من مصر اهلا وسهلا استاذ محسن اهلا بيك اهلا السلام بك عليكم.
اتفضل عليكم السلام ورحمة بس عايز اعمل مداخله انا انا راجع يوم 15 الله. تمام يوم 15 انا راجع انا داخل المطار 6 صباحا عائد من الجزائر يعني راجع من الجزائر تمام.
يوم 15 تمام تاني يوم المباراه تمام.
مباشره المباراه دي الهدف الثاني دخل أك... البلد دي اتطرقت لكنها خلاص بقت يعني حاجه انا انا ليا شهرين في الجزائر الشهرين اللي انا قعدتهم في الجزائر كان في عليا ضغط عصبي وضغط نفسي فوق الخيال نعم بيكلمني في الكوره ست الكبيره في السن مش متعلمه بتكلمني في الكوره اسالها بتشجعك طيب كوره في منتخب ولا في اي حاجه تانية غير المنتخب تقول لي ما فيش الا المنتخب بس مم.
يعني واتحجزنا هناك خمس ايام يعني اتكسر علينا ال ال الفيلا الاستراحه وال... وط- وطلعنا 6 صباح تمام عشان نوصل المطار وصلنا المطار الطياره اللي كانت جايبه الجزائريين من الج... من مصر اه، ضربوا المضيف اللي بيخدمهم طول اليوم طول الرحله بيخدمهم وانا هركبها الطياره دي انا ما ركبتهاش الا الساعه 1 و10 انا بركب الطياره الساعه 12 بتتحرك الساعه 1 بتاعت مصر الطيران تمام يعني يعني استاذ أس- يعني استاذ محسن يعني بتقول الرساله اللي حضرتك بتقولها ان انت تعرضت لمضايقات كتيره جدا بسبب موضوع ماتش مباراه مصر والجزائر طيب الاخ اسامه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا اتفضل بعد إذنك أستاذ ب- آه، آه، بس مسي على الأستاذ مصطفى بكري من أشد استاذ مصطفى المواطنين.
منور ما شاء الله الله يخليك اتفضل.
آه، أنا سؤالي بس آه، للأس- للأستاذ مصطفى نعم.
هل طبيعة آه، آه، آه، قرب الجزائر من ال- ال- من فرنسا واحتكاكهم بفرنسا آه، أحيانا ممكن يكون مؤثر على شخصيتهم هم و- و- ومؤثر على عروبتهم ونظرتهم للعرب تختلف يعني
طيب ماشي حاضر ناخد الزميل الاستاذ عطا عبد العال
السلام عليكم يا استاذ ملهم عليكم السلام استاذ عطا اهلا وسهلا اهلا حضرتك والله انا احب احيي الاستاذ مصطفى بكري آه، عضو مجلس الشعب والصحفي الكبير وانا آه، في الحقيقه اعرف الاستاذ مصطفى- مصطفى بكري عن قرب وهو آه، دائما يعلي من قيم القوميه العربيه في نعم.
الحقيقه وربما يستطيع ان يحشد آه، الاف من الجماهير حول القوميه العربيه لكن آه، انا اعتقد ان مضمون الرسائل الاعلاميه اللي قدمت في القنوات الفضائيه الكرويه آه، كانت دون المستوى في الحقيقه وبخاصه مم.
ان هناك كثير من ال- المقدمين البرامج والمذيعين غير مؤهلين ان يتحدثوا في السياسه ما ربما هو يكون الاستاذ بعض مصطفى قال لي اعلام الفتنه نعم يا ربما الواحد منهم لم يقرأ كتاب في السياسة على الإطلاق ولكنه يخوض في سياسات الدول نعم.
هي ح- دي ح- حقيقة يعني مسألة تحتاج إلى مراجعة والأستاذ مصطفى بكري يستطيع أن يتحدث في هذا الموضوع باستفاضة كبيرة جدا تمام.
لكن أنا أحب أسأل الأستاذ مصطفى بكري نعم.
من المسؤول عن غياب الوعي القومي طوال هذه الفترة التي تحدثت عنها تمام.
آه، لماذا لم يتم آه، في الحقيقة يعني آه، آه، يعني لما يتم خلال هذه السنوات آه، ان احنا نعلي من قيم الاخوه الاسلاميه تمام.
آه، بين الدول العربيه بشكل خاص لان ربما يكون القيم الاسلاميه اشمل واكبر واوسع انا عايز حضرتك يا استاذ عطا بس تابعنا على مدار بس ال ال ال الوقت القادم ال- يعني الوقت في الاجزاء الجايه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى الجزئيه دي باذن الله احنا هنتكلم فيها يعني بعد نهايه الجزء الاول مع استاذ الاستاذ مصطفى بكري مع فضيله الدكتور جمال المراكب وفضيله الشيخ محمد الزغب عن هذه الجزئيه على وجه الخصوص باذن الله تبارك وتعالى ربنا يكرمك استاذ عطا طب ناخد الاستاذ محمد من الجزائر ونعود للاستاذ السلام مصطفى عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا
يا أخي الكريم من فضلك آه، والله العلي العظيم سأقول لك كلمة واحدة نعم.
أنت والد- والدكتور مصطفى نعم
وال- والله العظيم يا أخي يكفينا يكفينا شيء واحد لكي نحب مصر لن نقول الأهرامات ولن نقول نعم، العروبة نعم.
بل يكفيهم أنهم منهم شيوخ مثل محمد حسان ربنا يكرمك ويرفع يا قدرك أخي الكريم والله العلي العظيم قد أفتر علينا من الإعلام لن أقول لك أني أبرئ بعض الشباب الجزائري أو أبرئ المصريين كلهم ولكن بعض المصريين وبعض الإعلام تطاول على أخ- أخلاقياتنا الجهادية يا أخي والله العلي العظيم قد شنت علينا حرب إعلامية فوجاء نعم اسمع يا أخي إلى شاشاتكم الآن فضائياتكم إننا نشت- نشتم ب- بقاموس بقاموس مؤلف لا أدري من ألفه ولكن هؤلاء ربنا يكرمك اخ محمد احنا بنشكرك أن منهم أن- أن منهم محمد حسان نحبه شكرا جزيلا شكرا جزيلا ربنا يرفع قدرك ما هو انا برجع اقول استاذ مصطفى ان برضو الجمهور الجزائري مش الكل يعني ادي احنا قدام مثالين من نعم.
نعم. ابناء الجزائر مم.
آه، تحدث بلغه العقل وتحدث نعم. بلغه الحب لمصر تمام ولهذا انا الحقيقه ضد تعميم الاحكام مم.
يعني زكاه هناك اعمال بلطجه وقد وقعت اعمال قد وقع بلطجه في بالفعل.
حق المصريين مم.
وحدث ايضا انه البعض ضرب طوب على ال- الباص آه، ال- المصري.
الجزائري الجزائري عندما كان هنا ممكن واحد وهو ماشي يعمل حاجه بشكل وارد تماما وارد تمام يعني تمام هذا تمام.
وارد لكن الحقيقه اللي هزني نفسيا هو هذا التنظيم الكبير داخل السودان الحقيقه انا حسيت من البدايه كان هناك شحن شيء مدبر شحن الهدف منه هو قطع الصله بين مصر والجزائر بشكل او باخر بشكل واضح النهارده انا لا استطيع ان اعمم واقول ان كل الجزائر تكره مصر غير وارد على الإطلاق لكن بالتأكيد في قطاعات كبيرة جدا لديها من الثقافة ربما آه، التي لا أعرف يعني عكست ممارسات الحقيقة خطيرة مم.
جدا وحملت شعارات وألفاظ أكيد أثرت في صحيح.
كل المصريين طبعاً، طبعا طبعاً، الموجودين طبعاً.
بالشكل ده أنا عايز أقول أنه ال- ال- المصريين هذا هو احنا موجودين هنا واخواننا الجزائريين موجودين اشقاء لم يحدث شيء حتى المظاهره التي راحت عند الجزائر أمس.
كانت نوع من الشحن وتعبير عن احساس تفريغ.
الناس بانه مم.
حصل مشكله كبيره جدا بين البلدين لكن لم يستطع احد ان يمس مصري على ارض الجزائر لم يمس جزائري على ارض مصر بأي حال من صحيح الأحوال.
صحيح لا يمكن باي حال من الاحوال ان حمله الكراهيه تصل الى شعب الجزائر شعب الجزائر آه، شعب المليون ونصف شهيد لا يمكن باي حال اخواتنا في النهايه راحوا ما ولا جم اخواتنا لكن انا بقول لهم احنا لينا عتب كبير نعم وانا بقول ده بمنظار قومي مش بمنظار آه، اقليمي او مم.
قطري لا في النهايه يعني اذا ما دافعتش انا عن مصر ب- في كرامتها بالتاكيد مش ممكن هدافع عن كرامه العرب تمام.
باي حال من الاحوال لكن لذلك انا كنت اتمنى بالفعل من البدايه ان يخرج مسؤولين من كلا البلدين نعم ويقولوا لنا يعني يا اخواننا الع- كذا وكذا كنت اتمنى ان يتم التدخل في مواجهه اعلام الفتنه هنا او هناك مم.
يعني انا انا انا بصراحه بقولها لك يعني وبشكل واضح آه، امبارح خرج آه، احد الناس يعني ينتقدني على شاشه احدى الفضائيات يقول مصطفى بكري بتاع القوميه العربيه مش عارف. نعم انا بتاع القوميه العربيه وساظل قوميا عربيا ومؤمن ان دور مصر هو في قياده هذه الامه ودور مصر لا احد يستطيع ان يتجاوزه وانه مشروعيه هذا الدور هي بالانتماء القومي لل- لهذه الامه والقيام بالمسؤوليات التاريخيه احنا كان خلافنا مع الرئيس السادات في كامب ديفيد كان بالاساس لي و... وانا شخصيا اعتقلت بسبب موقفي هذا لاننا راينا ان كامب ديفيد ستمزق هذه الامه مم.
و... و... وتفرض جدارا من آه، وقيودا على تحرك مصر على الساحه العربيه. المساله يا جماعه ان احنا اصبحنا الان مستهدفين من نعم.
الجميع أه؟ يعني اليوم انا سامع تصريح انه الجزائر تطالب بنقل مقر الجامعه العربيه، الازمه تتصاعد. طب آه.
ليه؟
مم.
النهارده بقول خطاب الرئيس مبارك كان خطاب واضح ومحدد قال احنا مش هنقبل اي اهانه لكرامه مصر ولا مم.
كذا ولا كذا ولا كذا ولما الناس بتتكلم قال خلينا عقلانيين ونتحرك بنوع من- ورفض قطع العلاقات مع الجزائر نتحرك بنوع مم.
من العقلانية هذا الكلام الذي قاله الرئيس عنده أسى شديد من اللي حصل وعنده ألم نفسي وكلنا عندنا ألم نفسي لكن في النهاية احنا مش هندخل في حرب ضد الجزائر نعم.
ولا الجزائر هتدخل في حرب ضدنا احنا لينا عدو مشترك ينتظرنا لازم نتفق مع بعض ينتظرنا- علشانه. مم.
ينتظرنا النهارده مصر مستهدفة وبكرة الجزائر مستهدفة بعده ليبيا مستهدفة كلنا مستهدفين الفترة الأولانية ربما كلنا كلنا عندنا حالة انفعال ولكن لابد شديدة من, من, جدا من امور التهدئه لكن- لكن- اين العقلاء هنا وهناك لكن مطلوب بالفعل تدخل يعني أنا عجبني الحقيقة التصريح اللي قاله الشيخ يوسف القرضاوي مم.
والتصريح اللي قاله السيد عباس مدني وكنت أتمنى مم.
أن إخواننا ياخدوا بهذا الكلام مم.
محدش خد بيه صحيح.
ودخلنا حرب مفتوحة وأصبحنا أمام مشاكل كبرى يعانيها المصريون في الجزائر ومشاكل كبرى نتاج ما حدث في الخرطوم انا وفوق.
أ- أ- يعني انا هستاذنك برضه يا استاذ مصطفى انت حضرتك ب- ذكرت مثالين الشيخ القرضاوي في خطبه الجمعه امس وعباس مدني انا قلت عباس مدني اللي هو زعيم الجبهه الاسلاميه للقصف في الجزائر وقال ان يعني بيدعو للمصالحه ونبذ الفتنه الشيخ القرضاوي أ- أ- ايضا في خطبه امس قال كلام مهم جدا احب هستاذنك ان انا اقوله برضه حتى تتضح الصوره امام الجميع مشاهدينا الكرام الشيخ القرضاوي بيقول ماذا ستستفيد الامه من هذه اللعبه هل ستحل مشاكلنا؟ هل ستطعم جوعانا؟ هل ستحل مشكلات البطالة؟ الإسرائيليون المستفيد الوحيد من تلك الأحداث الإسرائيليون المستفيد الوحيد من تلك الأحداث يسخرون منا ويقولون انظروا إلى العرب يرسلون أبناءهم بالطائرات للملاعب ليتقاتلوا هؤلاء هم العرب ده كلام فضيلة ال- ال- العالم الجليل فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي هناخد اتصال أستاذ مصطفى ونعود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ وبركاته ماجد أهلا وسهلا أنا بحيي حضرتك وبحيي الأستاذ مصطفى بكري ربنا يكرمك اتفضل على أفقه الواسع قوي من ناحية ال- ال- ال- الإخوة في الدول العربية كلها بالتأكيد الحمد لله وحرصه مم.
على التوافق العربي أيوه ولكن أنا حذف نفسي حاجة أيوه من السفير الجزائري في مصر أيوه كان يجب أن ال 13 تابوت اللي أعلن عنهم الصحافة الجزائرية مم.
أنهم قتلوا في مصر وده مش ممكن يحصل على تاريخ آه، كمصر رائدة في الأمة العربية ان يقتل اي مواطن عربي داخل على ارض مصر فكان يجب على السفير الجزائري ان يعلن هذا علنا في التلفزيون يقول اسم واحد أو منهم بس او او يورينا مم.
شخص معين تمام قد حصل حديث بين مو- مواطنه جزائريه وبين السيد مصطفى بكري في قناه الساعه مم.
اشتكت له ان اخوها توفى في القاهره وهو قال لها انه ممكن يكون سافر الجزائر على الطيران ال- الجزائري اللي راح للسودان أيوه آه، ولكن لم تقتنع حتى قال لها ان السفير الجزائري اعلم في مصر ان لا توجد حاله وفاه جزائريه في مصر مم.
قالت له بال بال بال بال بال بالحرف الواحد لا يعنيني السفير الجزائري فاين نحن من الاخوه العربيه والدين الاسلامي طيب جميل والوحده العربيه تابعنا بس حضرتك وإن شاء الله هنجيب على هذا التساؤل اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
أهلا أستاذ مصطفى اتفضل الله يكرمك اتفضل والله إن حبك بالله ربنا يحبك ويرفع قدرك أهلا بك يا أستاذ مصطفى أهلا بيك
والله ال- يعني الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه خطير خطير خطير تمام جدا تمام ال- المشكلة إني مش في ال- الإعلام الرياضي بس مم.
السياسة أساسا هي اللي صعدت الدور ده هتقول لي إزاي مم.
الإخوة الجزائريين لما يودوا بلطجة السودان يودوا ناس مش مظبوطة ليه يعني عشان الكورة ما يبطل الكورة خالص
مم.
يبطل الكورة خالص وبلاش لعب كورة تبقى تدخل ونبقى إخوات السياسة على في طول.
الرياضة أفسدت أفسدت العلاقة بيننا وبين الجزائر شكرا جزيلا أستاذ محمود الو السلام عليكم أهلا بيك عليكم السلام آه كيف حالك يا اخي والله انا ما سعيد بالبرنامج معاك انت والاخ مصطفى بكري ربنا يكرمك اتفضل أهلا بيك
طب، وقت آه، التلفزيون الأستاذ- الاستاذ مصطفى يعني راجل عزيز علينا وراجل آه، بلدياتنا يعني صعيدي آه يعني الحمد لله ان احنا برضه الماتش انتهى على خير والكوره دي فايز و- ومغلوب برضه تمام فما عادش الامور يعني توصل ان احنا مثلا لدرجه ال- ال- الصحافه تأزم بين مصر والجزائر وبين السودان وبين خلينا احنا في جبهه واحده بس تمام احنا عايزين نبقى في جبهه واحده بس اللي عادوا اللي هو منتظر المستفيد الاخير اللي قال عليه الاستاذ مصطفى صحيح، اللي صحيح.
منتظر وقال عليه ال- برضه زيد الفاضل الشيخ القرضاوي اللي هو العدو الوحيد المنتظر اللي هو بيخطط للمؤامرات دي صحيح صح شكرا جزيلا أم إسلام السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله كل خير شكرا والله جزيلا.
كنت عايزه استاذن حضرتك بسبب الموضوع دوت نعم فتنه كبيره حاصله بين المسلمين نسال الله العفو والسلامه امين يا في رب البيوت والله حصل مشكله بيني وبين زوجي بسبب هذا الموضوع مم.
و- والله سبحان الله ان انا على خلاف بينهم وبين اولادي ان في ازاي يحصل كده بين المسلمين وبين بعضيها تمام.
ان دلوقتي دي في فتنه اتحطت بسبب العداوه دلوقتي مين اللي بيتفرج على الكوره اكتريته من الشباب اللي طالع بدل ما يكره اسرائيل بيكره الجزائر ابني بيقول لي بس يجوا هنا تاني كده وشوف هنعمل فيهم ايه لا أقول ما له مين ده؟
نقدرش أنتوا نكرههم مسلمين.
طيب حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا يكرمك يا ام أس- أم اسلام شكرا جزيلا هنعود استاذ مصطفى حضرتك بت- بتركز على نقطه مهمه جدا وكل الناس بتتكلم فيها ان احنا تركنا العدو الاساسي الا وهي اسرائيل واغتصابهم واحتلالهم الاراضي المحتله الاراضي الفلسطينيه وما يفعلونه من حفريات تحت المسجد الاقصى وقاعدين احنا كعرب قاعدين واقعين في بعض السؤال مين اللي ورا الكلام ده كله اولا في ظل هذه الازمه العاتيه اعلنت اسرائيل عن بناء 900 شقه جديده في مستوطنه جديده داخل صحيح.
آه، القدس ونتنياهو واعتقد اركان الحكومه الاسرائيليه آه، بالتاكيد اكثر الناس فرحا وبهجه بهذا الذي يحدث بين لان احنا مصر منشغلين بقضيه وهو فاضي طبعاً.
شغال مع نفسه الحاجة الثانية هو تنامي روح العداء الخطير جدا لدى أبناء الشعبين أمر ستكون له انعكاساته الخطيرة جدا يعني أنا لا أفهم أن شقيق جزائري يتخانق مع مواطن مصري في فرنسا أنا لا أفهم معنى ده أنا لا أفهم أن ده يحصل في مكان في أمريكا أنا لا أفهم أن ده يحصل يعني حتى لو في لا حتى لو قلنا والله الأزمة خلقت في السودان والمشكلة وقعت في السودان لما توصل المسألة إلى هذا الحد في مناطق كتيرة جدا ومن بينها دول عربية وأنا تلقيت شكاوي كتيرة من مصريين ده معناه أن احنا أمام معركة خطيرة أو أمام عدو بديل كأنني أستبدل عدو بعدو أنا اللي هدفع الثمن والجزائر هتدفع الثمن وفلسطين حلم الجميع ستدفع الثمن والأمة العربية والإسلامية ستدفع الثمن وهذا هو مراد ما تريده إسرائيل طبعا اللغة اللي احنا بنسمعها اليومين دول يعني أنا أنا لما بشوف حد يتهم مصر بأنها يهودية أو أنها مش عارف صهيونية أو الكلام ده هذا كلام يحز في النفس طبعاً، طبعاً.
لما يتقال استاد تل أبيب هذا كلام يجرحني ويحسسني ب...
ويجرح ب- كل مصري بألم شديد جدا كيف يقال ذلك على مصر وعلى القاهرة بغض النظر عن السياسة هذه وينهزون مصر العلم المصري هذه مصر العظيمة التي وقفت مع الجميع وشعبها يرفض التطبيع مع إسرائيل و... وفي كل قضية نخرج يعني النهاردة بكرة لو أمريكا ضربت الجزائر هيسكت الشعب المصري لا طبعا ولا بكرة لو لا إسرائيل طبعاً.
ضربت مصر هيسكت الشعب لا الجزائري طبعاً.
مش هيسكت يعني عشان كده أنا بقول أنا لما بسمع ألفاظ في الإعلام أنا ببقى عايز أصرخ يعني ننتقد ده أسلوب بلطجة اللي حصل وارد لكن ما أجيش أقول النهاردة مصر صفتها كذا أو الجزائر صفته كذا ده بيعمل شرخ حقيقي واللي بيقودنا مين بعض الجنرالات اللي هم مهتمين ببرامج رياضيه ما لهمش علاقه بالسياسه ولا بقوميه عربيه لأهداف ولا باي شخصية.
حاجه لأهداف شخصيه ولا باي حاجه يعني ثلاث اربع جنرالات رياضه هنا وهناك شغالين بي- داخلين بالبلدين الى معترك خطير جدا فحصل الانعكاس وحصل الشحن اللي تمخض عنه هذا الاسلوب الذي رايناه في الخرطوم على وجه التحديد ودي مساله الحقيقه انا اتمنى ان نلجا لجامعه الدول العربيه لتحقق في هذا الامر اذا اردنا بقى ان احنا نحل اصله مساله الطبطبه وانتهى الموضوع مش هيخلص لا لا ستظل في النفوس لكن فلتحقق الجامعه أفعال إيجابية العربيه نعم ولتفتح ملف تحقيق ماذا حدث ولماذا حدث ما حدث إذا أردنا حلا حقيقيا ولتوقع عقوبات على من يثبت أنه ارتكب هذا الفعل في حقائق واضحة ومعروفة إنما كل ما نريده الآن م? إن احنا محتاجين نضع أسس موضوعية لعلاقات بين العرب كلهم بعضهم بعض مين اللي يضع مش قضية الجزائر مين, بس مين اللي مين اللي يضع الكلام ده يا استاذ مصطفى فليكن فليكن مثقفوا الامه فل- فلتكن الجامعه العربيه فلتكن اي جهه معينه لكن احنا شايفين النهارده مشكله مع قطر مشكله مع سوريا السودان مشكله وانا بهذه المناسبه يمكن آه، السودانيين لم ياخذوا حقهم رغم كل يعني هم الحقيقه بذلوا كل جهد في حاجات غصب عنهم ممكن نبقى يعني زعلانين منها حاجات انفلات كده او كده لكن لا أحد يستطيع أن ينكر دور السودان والشعب السوداني شعب شقيق وشعب عظيم وشعب يستحق كل التحية صحيح.
ويستحق التقدير وشعب مضياف وقدم كل ما يستطيع تقديمه من أجل على قدر إمكانياته.
هذا الأمر فدي مسألة الحقيقة جميل يا عليها أستاذ مصطفى، إجماع جميل. تمام.
إجماع من كل من شاركوا واحنا مش مستعدين نفرط في السودان ولا السودان يفرط فينا ولا يفرط في الأمة ولا العربية نستطيع نفرق في الجزائر ولا الجزائر ولا اي بلد عربي اخر يعني اللي, اللي بيقولوا ان احنا هنقفل الابواب ومش عايزين وبتاع انا بقول يعني احنا كلنا جوانا الالم واحساس بالمهانه حصل احساس بالمهانه شفنا اطفالنا ونسائنا بيتبهدلوا في الشوارع شفنا بلاوي كتير جدا في شوارع الخرطوم شفنا ناس بتعد العده لقطع الطريق كل ده تعبنا نفسيا بس بكره وبعده في الهدف الاكبر في العدو الحقيقي لهذه الأمة العربية إسرائيل اللي قاعدة والتي لن تترك قطرا عربيا إما تستعمره وإما تسيطر عليه سياسيا واقتصاديا نعم في عقيدتنا المستهدفة من الغرب الآن احنا بنطارد كمسلمين في أوروبا وفي أمريكا وفي فرنسا وفي بريطانيا وفي كل مكان نطارد لإسلامنا عقيدتنا يشككون فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه يوهان وسلم. صلى الله في عليه كل وسلم.
مكان بالتأكيد آه، زي ما المصري عنده غيرة العراقي عنده غيرة والليبي عنده غيرة والجزائري عنده غيرة والسوداني عنده غيرة على كل هذه القواسم المشتركة المستهدفة من الطرف الآخر طيب أوكي خلينا في حرب خلينا نفضل نولعها من كل اتجاه من الخاسر في النهاية ده مش معناه ان انا اسيب حقي كمواطن واتبهدلت لا بس لازم تكون في مرجعيه لاستعاده الحقوق لازم الجامعه العربيه تقوم بدور حقيقي لوأد هذه الفتنه اللي زي المدام اللي اتكلمت دلوقتي دخلت البيوت وبقى في صرخات وبقى في حاله من الثوره في نفس كل مصري وبرضه اخواننا في الجزائر مسائل عندهم واصله الى حد كبير جدا هنرجع للسبب ومحتاجين تقول رسالة واضحة وصريحة لإعلام الفتنة تقول لهم إيه أنا أقول لهم اتقوا الله في الأمة العربية مم.
واتقوا الله في مصر واتقوا الله في الجزائر واتقوا الله وأتمنى أن الألسنة الطويلة اللي احنا بنشوفها في كل مكان تتوجه ناحية الأقصى توجه في مواجهة إسرائيل تكشف مخططات إسرائيل تجيش الناس في مواجهة إسرائيل هو ده الهدف الأساسي اللي حصل أنه في كرامة أهدرت نعم.
وفي إهانات تمت مطلوب التحقيق فيها ومطلوب أخذ موقف فيها بس ده مش معناه أن أنا هعلن الحرب مم.
أو غيري يعلن الحرب عليا عشان كده أنا بطالب حكومة الجزائر بالتراجع عن مسألة أن ننقل الجامعة العربية وما نقولش هذه لغة تصعيدية نعم.
نتمنى أن تنتهي وأن تحسم خصوصا وأن خطاب الرئيس مبارك النهاردة ربما لم يتطرق لهذا الأمر تحدث عن كرامة مصر لكنه لم يوجه أي انتقاد لهذا الطرف أو صحيح ذاك آملا بحل المشكلة بالطرق السياسية والدبلوماسية فأنا عايز أقول إحنا جوانا جرح كبير جدا أنا كمصري وكعربي داخلي جرح كبير جدا من اللي حصل هذا الجرح مطلوب أن أن يكون هناك ترضية للشعب المصري ولنساء مصر اللي اتبهدلوا هناك تم والجامعة العربية لازم تقوم بدور وتشوف مين المخطئ في هذا الأمر تمام ويتوقف إعلام الفتنة عن بث هذه السموم اللي هتدمر أغلى شيء جوانا وهي رابطة الأخوة ورسالة لأهل الجزائر وشعب الجزائر يا شعب الجزائر لا تنسوا أن مصر العربية هي مصر العربية تذكروا أن هذا البلد جمعته بكم دماء والثورة كان لسه ليها سنتين ومع ذلك كانت تدرك أهمية أن تتحرر الجزائر وإحنا مش ناسيين دور الجزائر أيضا في مصر بقول لأحفاد عبد القادر الجزائري لن تنسلخوا عن عروبتكم ولا حد هينسلخ عن عروبته لكن بقولها بصراحة وبوضوح يعني كل شخص في مصر الآن يشعر بجرح مما حدث في الخرطوم وكل ما نتمناه هو المصريين في الجزائر أنا بتجيني رسائل كتيرة جدا 15 من ألف ناس مصري في كتيرة الجزائر.
جدا محاصرين لا عارفين يطلعوا ولا عارفين ياكلوا ولا عارفين يشربوا ومهددين في كل لحظة إيه اللي حصل؟ ليه؟ ليه كل ده؟ وليه ده ما بيتمش في القاهرة؟ لماذا الجزائريين في القاهرة كويسين في أمن جدا ومفيش وأمان.
أي مشكلة نعم.
في أمن وأمان فأرجو أن نتحلى بقدر من الهدوء يسمح لنا بعبور هذه الأزمة وأنا بقول لكم بصراحة وبوضوح ومحدش هيزايد على قوميتي ولا على حبي للعرب جميعا احنا لينا حق كبير عندكم ربنا يكرمك يا استاذ مصطفى ويبارك دايما في كلامك الجميل واطروحاتك الجميله ربنا يبارك فيك يا استاذ مصطفى ولكن في ال- نهايه الجزء الاول مشاهدينا الكرام لابد من كلمه يعني هو الاستاذ مصطفى اتكلم ما نقدرش نتكلم ورا ولكن هناك بعض الكلمات لابد ان احنا نذكر بها ونقولها مره واثنين وثلاثه واربعه حتى تتضح الصوره نحن لسنا اعلام الفتنه زي الاستاذ مصطفى ما بيقول هذا الوصف على آه، بعض اجهزه الاعلام هنا وهناك هنا وهناك ولكن نحن هنا نريد تهدئة الأوضاع نريد تهدئة- تهدئة النفوس نريد أن كل واحد يعرف مكانه يعرف وضعه الطبيعي ومكانه الطبيعي ولكن مشاهدينا الكرام أنا عايز أقول مصر والجزائر بيننا وبين شعب الجزائر الشقيق من روابط الدم والتاريخ المشترك ما يسمو فوق الخلاف من أجل مباراة رياضية مهما كان الفائز فيها بيننا وبين الجزائر ثورة دعمتها مصر بكل ما تملك في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ورعتها حتى حققت أهدافها كاملة في طرد الاحتلال الفرنسي من الجزائر بيننا وبين الجزائر شهداء رووا أرض سيناء العزيزة دافعوا عن التراب المصري بروح الأخوة والعروبة والمصير المشترك والوطن الواحد لن ينسى الجزائريون موقف ثوار يوليو من ثورة الجزائر كما لن تنسى مصر أبدا الدور الرائد الذي لعبه الرئيس الجزائري الراحل هواري وشعب الجزائر الشقيق في دعم مصر خلال حروب 56 و67 و73 بالمال والرجال والسلاح علاقاتنا المشتركة علاقاتنا المشتركة هي أكبر من حملة إعلامية تنطلق هنا وهناك تعزف على وتر الضغينة والكراهية صحيح أن الجماهير المصرية كانت تتمنى الفوز المنتخب المصري وصحيح أيضا أن الجماهير الجزائرية تمنت الفوز وكان لها ذلك لكن الأكثر صحة أن الفائز من الفريقين هو فريق عربي يستحق التأييد والتشجيع في رحلته إلى بطولة كأس العالم بجنوب أفريقيا كان أولى على أجهزة الإعلام أن تتوجه لقضايا قومية أخرى مثل القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى من قبضة اليهود والله لو أرسلنا هؤلاء إلى هؤلاء المشجعين إلى المسجد الأقصى لتم تحريره من يد اليهود الغاصبين مشاهدينا الكرام المسجد الأقصى أستاذ مصطفى ركز تعالوا مع بعض نتجمع ونتوحد وتبقى كلمتنا كلمة واحدة ون... و... و- وتبقى كلمتنا كلمة واحدة ونتجمع على قلب رجل واحد من أجل القضية الوحيدة القضية الأولى القضية الأساسية القضية المحورية ألا وهي قضية المسجد الأقصى مشاهدينا الكرام في نهاية هذا الجزء باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع شكرا جزيلا أستاذ مصطفى شكراً جزيلاً.
مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الزغبي
قصة قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الدفين سباق أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواب وقف اليهود على الطريق فلا تسال عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاق يبكون كلا بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أين النظام العالمي أم له أثر ألم تنعق به الأبواق يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق يثيرك جرحنا الدفاق سرج العدالة ما فوق حصانه ولوى العنان إلى الوراء نفاق كشف الستار وبان كل مخبأ فإلى متى تتطامن الأعناق أنا لا أريد طعامكم وشرابكم أنا لا أريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يراق فدمي هنا يا مسلمون يراق أرضي يدنس أين شيمتكم أما فيكم أمي قلبه خفاق أطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداث